واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الامين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه الى يوم الدين وعلى رسل الله اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين احبتي في الله لازلنا مع عقيده السلف اصحاب الحديث والامام الصابوني سنشرع بعون الله وتوفيقه في الحديث عن القران كلام الله وهذا يقتضي أن نتكلم في عدة محاور الأول أن الله عز وجل موصوف بالكلام الوصف بالكلام من أوصاف الكمال الوصف الوصف بالكمال الكلام صفة لله عز وجل لأن المتصف بالكلام أكمل من غير المتصف به ولهذا نقول إن الاتصاف بالكلام صفة إيه؟ كمال لأن عكسه حاجة من اثنين إما الخرس والبكم وهذه صفة نقص أو عدم القدرة والقابلية للكلام وهذه أيضا صفة نقص الخرس والبكم بيكون في جنس المتكلم ما تجد إنسان لا يتكلم نقول إنه عنده إيه أبكم وأخرس عدم القابلية للكلام بيكون في إيه بيكون في حالة عدم جواز الاتصاف بهذه الصفة أو بضدها كما نقول إن الحائط أو العمود لا يتكلم فنحن هنا لا نمدحه ولا نذمه يبقى أول حاجة في هذه المسألة أن الله عز وجل موصوف بالكلام المسألة الثانية أن القرآن كلام الله وحينما أقول القرآن كلام الله لا أعني أنه كل كلام الله كلام الله أعم وأشمل من القرآن فالقرآن بعض كلام الله ولهذا نقول تحديدا هو كلام الله المنزل على قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لله كلام غيره نعم لله كلام غيره بل إن كلام الله لا يحصى ولا يحاط به لكن القرآن كلام الله إيه؟ الموحى به المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر التعريف المشهور المعروف الأمر الثالث طالما أننا نعتقد أن القرآن كلام الله فنحن ننكر على على فريقين الفريق الذي نفى صفة الكلام أصلاً وقال إن الله لا يتكلم وعادة هذا الفريق زعم هو ووافقه غيره أن القرآن مخلوق يعني القرآن بعض خلق الله مش كلام الفرق بين ما أقول كلام الله وبعض خلق الله إيه إن كلام الله صفة له زي علم الله صفة له إنما أنا وأنت والدنيا والآخرة هذه إيه بعض مخلوقات الله ففرق بين المخلوق وبين فالصفة تقوم بالله أما المخلوق فهو مخلوق ليس من الله إلا على سبيل الخلقة الإبداع والإخراج ولهذا الذين قالوا القرآن مخلوق من الجهمية والمعتزلة نص أئمة أهل السنة على أنهم نفوا عن الله الصفة وزعموا أن الأمر الذي نزل من الله والنهي الذي نزل من الله إنما هو مخلوق خلقه الله عز وجل وقالوا إن هذا هو الكفر أو هو من قبيل الكفر ثم تذرعوا بعد ذلك إلى مسألتين المسألة الأولى مسألة اللفظية والمسألة الثانية مسألة الواقفة يعني ايه لفظية وعن ايه واقفة اللفظية فريق مش قادر يقول القرآن مخلوق زي الجهمية والمعتزلة لكن عايز يصل لنفس النتيجة فيقول ايه فيقول لفظي بالقرآن مخلوق لفظي انا يعني انا اقرأ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والرسول قال عن هذه الصورة أنها تعدل ثلث القرآن أنا قرأت إيه دلوقتي قرأت إيه سورة الإخلاص اللي هي إيه اللي هي من كلام الله فهذا الذي سمعتموه كلامي أم كلام الله بس هو صدر عني على لساني يعني اللي نطق اللي لفظ مين أنا فده راح متزرع بالحكاية دي عشان يقول لفظي أنا مخلوق الكلام ده صحيح لأن أنا مخلوق وأفعالي مخلوق لكن الكلام الذي تلوته هو كلام الله غير مخلوق وكلام الله إيه؟ غير مخلوق ولهذا لما سئل أحمد عن اللفظية قال اللفظية جهمية هم هيضحكوا علينا ياخدونا خطوة خطوة يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق يتذرع به ليقول بعد ذلك القرآن مخلوق وصح عنه أيضا رحمه الله أنه قال اللفظية شر من الجهمية دول صرحة صرحاء يقولوا رأيهم بصراحة دول بيتحايلوا بيلبسوا على المسلمين فقال هم شر من الجهمية وجه الإمام البخاري بعد كده فصل المسألة في كتابه خلق أفعال العباد عشان ما يلتبس الأمر بعد كده على الناس ففصل بين ما هو مني وبين ما هو منه سبحانه وتعالى خد بالك ما هو مني ايه حرك لساني ومخارجي و... انا كلي من الله مخلوق وما هو من الله ايه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كلامه هذا من الله يفرق بين الامرين وده باب مهم جدا صنف فيه البخاري وانتقده بعض علماء عصره من السلف لما صنف هذا التصنيف التصنيف ده من من أقيم التصنيفات اللي بيعتبرها الائمه من بعده لكن في زمنه انتقد بشدة انت ايه اللي بت... انت ايه اللي بتعمله ده انت ايه اللي ليه بيخليك ايه اللي بيخليك تخوض في المسألة كده لكن هو خاض في المسألة ليفصلها ليبين شبهات من أراد إلقاء الشبهة ويرد عليه ويفصل يخلص المسألة من شبهته ونجح رحمه الله في ذلك في كلامه في كتاب التوحيد في الصحيح آخر كتاب في الصحيح اسمه كتاب التوحيد وكلامه في كتاب مستقل اسمه خلق أفعال العباد في بقى الواقفة دول يمكن المصنف هنا لم يشر إليهم ويقول لك إيه يقول لك أنا أقول أنا أقول القرآن كلام الله لكن هتوقف مش هقول مخلوق ولا غير مخلوق أنا متوقف نقول له إن كنت متوقفا تسننا لأن السلف لم يخوضوا في هذه المسألة فهذا حسن هتقول اللي قالوا السلف وتسكت ده شيء كويس أما إن كنت متوقفا لأنك تشك في أمر المسألة فهذا خطير هذا خطير لأن ينبغي ألا يشك في هذا أن الله موصوف بالكلام وأن القرآن إيه كلام الله طبعا أنا لخصت الدرس ابتداء لأن هنخلي الشيخ محمد يقرأ وبعد كده نحاول نفصل إن شاء الله تفضل الشيخ محمد ويشهد أهل الحديث ويعتقدون
قال المصنف رحمه الله ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن قال بخلقه واعتقد فهو كافر عندهم والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به جبريل أو قال جبرائيل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل وفيه قال صلى الله عليه وسلم أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي وهو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ, لاف ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن وذكر ابن مهدي الطبري في كتاب الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول, القول بأن القرآن كلام الله سبحانه, سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم وأن القرآن في صدورنا محفوظ بألسنتنا مقروء وفي مصاحفنا مكتوب وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال قرأت بخط أبي عمرو المستملي سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال أما القول في لفظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغناء والشفاء الغناء نعم عفوا إلا عمن في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى ومن يقوم ومن يقوم قوله مقام الأئمة مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية جهمية قال الله عز وجل قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع حسب الشرع طبعا ال- الكلام أطال المصنف النفس في هذه المسألة التي يراها بعض الناس اليوم مسألة غير مهمة ومن نوافل العلم يعني يعتقدون ان الكلام ده كلام آه، يعني نقدر ايه ن- نملأ بيه المساحات ونسود بيه بعض الصفحات ونتكلم بس إيه واحد يقول لي ايه الفايدة من ورا الكلام ده الفايدة من ورا الكلام ده عقيدتك في الله اعتقادك في الله ابتداء ولهذا أنا قدمت بهذه المقدمة الله سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه من الأوصاف التي وصف ربنا بها نفسه صفة إيه الكلام طبعا الأدلة على ذلك كثيرة وكذلك القرآن كلام الله دل على ذلك القرآن نفسه يعني ربنا سبحانه وتعالى في كل الصور التي صدرها بذكر الكتاب وذكر القرآن وذكر الكلام ينبهنا لهذه الحقيقة إن هذا الكلام هذا القول هذا الكتاب بغير شك وبغير ريب هو كلام الله المنزل لهداية الناس بل جاء صريحا في الآية التي تليت أو تلي بعضها قريبا في التلاوة في القراءة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه الآية في سورة التوبة بيقول لك ومعناها في غاية الوضوح لو في حد من المشركين طلب انه يدخل البلاد في جوارك فأمنه وأجره وأعلن له الحماية ليه لماذا في غاية من هذا قال حتى يخالط المسلمين فيسمع منهم كلام الله عشان كده السؤال هنا من أين يسمع هذا المستجير كلام الله يسمعه من مين ما هو مستحيل تقول لي يسمعه من الله إذا كان احنا كلنا لا نسمع كلام الله من الله حتى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل مش كده فهو متلقى بواسطة أمين الوحي جبريل لكن كلام الله سمعه بعض خلقه الملائكة يسمعون كلام الله من الله يدل على ذلك قول الله تعالى في سورة سبأ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وقد فسرها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا تكلم الله بالوحي إذا تكلم الله بالوحي سمع بصوته كمر السلسلة على الصفوان أو كصوت السلسلة على الصفوان الصفوان اللي هو الصخر والسلسلة الحديد فتكون النتيجة أن يخر الملائكة سجدا أو يخر في حالة من حالات الإغماء فلما يأذن الله لهم ليفيقوا طبعا جاء في بعض الروايات سجود ليفيقوا يكون جبريل أول من أفاق فتلقى الوحي من الله فيقولون ماذا قال ربكم يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير ثم ينزل بالوحي على النبي يعني عملية إنزال قطع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعرض فيها الملائكة لهذه الايه الهيبة وصح في القرآن أن الله أسمع موسى كلامه بغير واسطة صح ولا غلط لا عشان كده لما أقول لك من هو كليم الرحمن من هو كليم الله تقول لي إيه تقول لي موسى عليه السلام قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما الجماعة المنحرفين في باب الصفات الآية دي وجعت قلبهم قوي وعايزين يقولوا لا ربنا مش متكلم او الكلام مخلوق فازاي بقى المخلوق ده سمعه موسى والمصيبة هنا لما نتكلم في سماع القرآن من الله بغير واسطة هنخش في مسألة سمعه ازاي اللي هي, اللي هي ولع البشر بالسؤال عن الكيفية ولع البشر بالسؤال عن ايه الكيفية ثم الرد وال- وال- والإنكار يعجزوا عن حديث الكيفية ما هو حديث الكيفية ده مخفي علينا مخفي عنا مغيب عنا فلما يعجزوا في حديث الكيفية يبدأوا إيه يحطوا كيفيات من عندهم فيقول لك خلق الكلام في الشجرة أو سمع الكلام في النار هو كلام النار ولا كلام الشجرة ولا كلام الله أنت بتنسب الكلام بهذه النسبة ال- ال- التي لا يقبلها عاقل ثم تزعم ان هذا هو الحق رب العزة قال وكلم الله موسى ولو وقفنا حطينا نقطة المعنى تام وواضح ولا لا؟ قال لأهلهم كثوا حتى أتيكم منها بقبس أو بجذوة فلما ذهب وصل إلى النار ناداه ربه وخد بالك كلمه ربه نداء ونجاء النجاء اللي هو الكلام الخفيض السري النجوى اللي بيننا لما نتناجى يبقى ايه بنوشوش بعض فرب العزة ناداه وناجاه ناداه وناجاه ولهذا قال وقربناه نجيا نجيا يعني ايه يناجينا ونناجيه ونكلمه فكان دي صفة أو خصوصية لكليم الرحمن موسى وفي سورة طه قال له ربه إنني أنا الله مش كده إني أنا ربك فاخلعن عليك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني بعد كل ده هل نقبل من أحد يقول لا ده موسى سمع الكلام من الشجرة ولا من النار ولا ده مش كلام الله ولا ده مخلوق هذا ك... هذا كفر وتكذيب للقرآن الكريم مرة واحد من هؤلاء المكذبة ذهب إلى إمام من أئمة القراء الإمام الداني أظن أبو, أبو علي الداني فقال له هلا قرأت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما أنا كده حرفت الآية هو عايز يحرفها الآية وكلم الله موسى تكليم من الذي كلم يبقى موسى مستمع والله متكلم لكن لو قلنا وكلم الله موسى تكليما هيبقى المتكلم هو موسى والله هو المستمع وهيبقى موسى زيه وزي وزيك من يبقى كلم ربي كل شيء اقول له رب اغفر لي رب ارحمني وربنا بيسمعني فين خصوصية موسى بقى هو عايز يلغي هذا لأنه مش قادر يتصور قضية الكلام ولا يصدقها بقواعده التي قعدها لنفسه القواعد اللي سماها عقلية أفسدت النصوص فقال له هلا قرأت يعني ما ت- لا ألا تجد في وجوه القراءات قراءة نحك فيها هلا قرأت وكلم الله موسى تكليما فالرجل كان فقيه و- ومن أئمة السنة والقرآن قال له هب أني وجدت أو هب أني فعلت فماذا تصنع في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هت- هنعمل فيها دي طب احنا هنا نحط فتحة بدل الضمة وهنعمل في دي ايه الك- المسألة في غاية الوضوح مش محتاجة يبقى أنا عندي الله متكلم موصوف بالكلام وهنجد أن الله سبحانه وتعالى الموصوف بالكلام دلت كثير من نصوص السنة غير بقى القرآن كله يدل عليه كل حرف في القرآن يدل عليه أن ده كلام ربنا فالق- فالله متكلم موصوف بالكلام وهذا كلامه أو هذا بعض كلامه لكن تعالوا كده في آيات القرآن الكريم. لما ربنا يقول يقول و- وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة تفهم إيه ان ربنا كلم الملائكة وقال لهم انا هجعل في الارض خليفة اللي هو ادم والملائكة ردوا قالوا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها قال اني اعلم ما لا تعلمون لما وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة ده القرآن من أو- كله يدل على هذا المعنى انا بجيب مواضع القول في القرآن قول الله عز وجل لكنني في اي آية بقول قال الله عز وجل احتج بقول الله عز وجل كذا وكذا ان كل قوله كل قوله لما رب العزة ولاحظ واحد يقول لي بس الخطاب من الله القول من الله قد يكون بواسطة وقد يكون بغير واسطة أقول له تمام تمام الله قلم كلم موسى بغير واسطة ويكلمنا نحن بالواسطة احنا و... و... مين واسطة في كلام ربنا لينا اللي علمونا القرآن خدوه عن مين كل واحد خدوه عن شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله عن جبريل وجبريل عن رب العزة فنحن يبلغنا كلام الله بالوسائط عشان كده إشكالية تلاوة التالي وقراءة القارئ مش ممكن نجعلها إشكالية لأن أنا هنا بإيه بأتلو كلام الله أنا تالي لكلام الله مش منشئ للكلام هنيجي مثلا نجد ما منكم من أحد في القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ده كلنا هنبقى بس يوم القيامة هنبقى زي موسى بقى ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان نعم لا مؤمن بس هي طبعا كلمة ما منكم من أحد خطاب عام والأصل في الخطاب العام حمله على عمومه ما لم يدل الدليل على التخصيص لكن أنا عندي أدلة على التخصيص زي إيه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في حق الكافرين لا يكلمهم الله ولا ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم في حق المحرفين لكلام الله كما في سورة البقرة فثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب ده في الحديث يبقى دل الحديث على ان في ناس لن يكلمهم الله ومعنى بقى ان ربنا بيكلم يبقى دي قضية فيها تشريف تكون من خصوصيات أهل الإيمان مع أن اللفظ جاء إيه عاما لكن معروف أن العام يقبل التخصيص فنبحث عن المخصص فنجد المخصص هنا أن الكافر محجوب أن في ناس حتى من الغير الكفار لن يكلمهم الله زي الشيخ الزاني الشيخ الزاني يعني راجل بلغ في المركبة رئتيا وبيزني أو بيحب الزنا يتقال له ده انت ما عادش يعني عندك قدرة ومع ذلك تحب في الزنا وشيوع الفاحشة فمثل هذا يمقته الله مش معنى هذا ان الزنا مقبول من الشاب الزنا غير مقبول من اي احد مكلف لكن هو قبيح من الشاب وهو من الشيخ ايه اقبح هذا المعنى المقصود يبقى العقوبة تزداد والمقت يزداد والبغض يزداد اما اجي ابص في في انا جايب نموذج من كتاب التوحيد في صحيح البخاري البخاري يترجم في كتاب التوحيد يقول ايه يقول باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ويسوق عدة أحاديث من ضمنها حديث الشفاعة يجيب باب تاني باب وكلم الله موسى تكليما ويجيب حديث حجاج آدم وموسى وموسى آدم يقول لموسى إيه أنت موسى الذي كلمه ربه اه؟ زي ما موسى يقول لآدم أنت آدم الذي خلقك الله بيده فهو يجيب الحديث يستدل به باب كلام الله مع أهل الجنة أو كلام الرب مع أهل الجنة ويجيب حديث إيه يقول الله عز وجل يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين فيقول أنا أعطيكم خيرا أفضل من ذلك فيقولون وما أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك أبدا ويجيب حديث الراجل اللي استأذن ربه أو سأل ربه أن يزرع إن رجلا من أهل الجنة كل حاجة عنده ما فيش حاجة نفسه فيها إلا موجودة لكن هو نفسه يزرع غاوي يزرع فقال يا رب يا رب ماذا تريد قال إني أريد أن أزرع إني أريد أن أزرع قال أولست فيما أنت فيه أنت غاوي شقة وغاوي تعب أنت مش كل حاجة عندك فقال ولكني أحب أن أزرع فقال له ربه خذ الحب وازرع يقول فأخذ الحب فبذره فما كان إلا أن نبت واستوى واستغلظ وحصد في طرفة عين هذه زراعة الجنة حتى واحد كان قاعد يسمع حديث الرسول ده فقال له ايه قال له ارى ان هذا الرجل اما قرشي واما انصاري فنحن اهل البادية لا نحب الزرع فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم شوف الناس حتى الرسول كان بيحدثهم بالاحاديث والناس ما حدش فيهم بيورد الايرادات اللي بيوردها المتكلمة دول خلاص هو خد مصدق تماما بكل ما فيه إيه ثم ايضا البخاري يقول يجيب بقى باب لا تحرك به لسانك لا تحرك الآيات في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا إيه جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن عليه ويجيب بقى يعني أنا جبت بعض العناوين الموجودة في البخاري وإحنا شرحنا كتاب توحيد البخاري في هذا المسجد منذ فترة ومرينا على كل هذا في الصحيح حط البخاري في الصحيح في أبواب الكلام قرابة الخمستاشر باب عشرة خمستاشر باب عشان يؤكد على هذه المعاني عشان ما حدش النهارده يقول والله ده كلام ملوش لا يعني كلام من نافلة القول لا ده كلام أصلي في اعتقادنا الله متكلم يسمع كلامه أو يؤخذ كلامه منه بالواسطة وبغير الواسطة من أخذه بغير واسطة نموذج موسى في الدنيا وقيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم شاركه في هذا حينما فرضت عليه الصلوات فرضها بغير واسطة جبريل كفاحا وهذا النموذج نراه في القيامة في الموقف في الجنة مع المؤمنين ونؤمن بهذا يبقى الله متكلم يسمع كلامه بالواسطة وبغير ايه الواسطة نمرة اتنين كلام الله كما جاء في القرآن الكريم لا يحاط به ودي مش موجودة في الكتاب مش موجودة في كلام المصنف وكأنه رأى أن هذا من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة هنتكلم فيه ليه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من, سبع من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله هنا إشارة إلى عدم الإحاطة بإيه بكلام الله أو بكلمات الله ثم أيضا نفهم أن كلام الله وكلمات الله منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي كوني اللي ينتج عنه الخلق التقدير والخلق لأن ربنا لا يقع في الكون شيء لو قلت إلا بعلمه أبقى صحيح مصيب لكن أنا عايز أقول أكثر من علمه إيه إلا بعلمه وتقديره وكتابته وأمره لا يتحرك ساكن ولا تتحرك ذرة ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ورقة شجرة عارف قصتها وتاريخها إلا يعلمها وكل شيء رطب ويابس في البر والبحر الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم لكن علم مسبق بالتفاصيل يسجل هذا في كتاب القدر في كتاب المقادير مجلسنا هذا مسجل عند الله خبطتي على حامل المصحف دي مسجلة عند الله قبل أن يخلق السماوات والأرض هذا هو الله ذلكم الله ربكم عشان تعرف العظمة وتعرف انت بتناجي من وبتعبد من وتعرف معنى انه رقيب ومطلع مش مجرد بقى مطلع على اللي بيحصل بس قبل ما يحصل مش لا ده كل شيء بعلمي وتقديرا ثم نقول أيضا وبحكمته عشان ما حدش يستدل بالقدر استدلال فاسد نقول وبحكمته سبحانه وتعالى الكلمات الكونية كما في قوله تعالى في آخر سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون دي كلمات كونية يبقى لا يكون في الكون شيء إلا بأمره وأمره غير خلقه لأن الخلق بالأمر مش الخلق مش الأمر نوع من أنواع الخلق الخلق يكون بإيه كن النتيجة فيكون حتى لو في قوانين للخلق هو, هو الذي وضع هذه القوانين سنن كونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون فسبحان شوف الآية بعدها بتقول إيه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملكوت يعني ملك ملك وملكوت ما فيش حاجة إلا بيده سبحانه وتعالى وإليه ترجعون راجعين له وبعدين إيه يحصي كل هذا بين أيديكم ويحاسبكم عليه أحصاه الله ونسوه يبقى, يبقى أول مسألة مسألة ليست جدلية ولا علمية مسألة بدهية مسألة معلومة من الدين بالضرورة الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام ولأن غير الموصوف بالكلام لما تيجي نتنزل بقى وننظر للكمال العمو... الكمال عموما مجردا نجد أن غير الموصوف بالكلام إما عاجز عنه وإما غير قابل له فالعاجز عنه هو البشر ليه؟ الذي أصابته آفة أصابه صمم فخرس وبكم لا بيسمع ولا بيتكلم ده عنده آفة ولا, ولا سوي وسليم عنده آفة عنده عيب خلقي خلقه الله هكذا وربنا بيولي بيورينا هذا في الخلق عشان نعرف الكمال يعني ايه كمال واحنا قلنا الكمالات البشرية او الكمالات في الخلق ليست كمالات تامة وكاملة عشان يبقى الكمال والتمام لمن للخالق بس احنا بنعرف بها المثل الاعلى الذي يليق بالله وله المثل الاعلى في السماوات والارض يبقى الذي لا يتكلم إما أنه إيه عاجز وإما أنه غير قابل ما تيجي تقول لي ما هو الحيطة ما بتتكلمش الحائط لا يتكلم الحائط ساكت لا ما اقدرش اقول عليه ساكت متكلم ما اقدرش اقول عليه متكلم في قضية أخرى متعلقة بصفة الكلام إن بعض الناس فاهمة أن ربنا متكلم يعني الكلام صفة دائمة مستمر الصفة نعم دائمة مستمر لكن معلوم ان المتكلم فينا يتكلم متى شاء مش كده يبين متى شاء يعرب احنا بنسميها يعرب عما في نفسه بالكلام افصح اعرب تكلم قول قل ودي الاصل ان الكلام من الصفات الفعليه من الصفات اللي ايه لان دي عملت اشكاليه برضو عند المتكلمين فالله يتكلم كيف شاء وايه ومتى شاء عشان كده لما إيه؟ لما تقرا ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث فيجي المعتزله يمسكه فيقول له بس اهو محدث اهو محدث يعني مخلوق نقول له لا محدث في الانزال أنزله لما جه زمن محمد صلى الله عليه وسلم هو ده الحدث نقول لكل حادث حديث مش كده يبقى محدث هنا بمعنى ايه وقت الايه الانزال والبيان وال... والافصاح عما قاله الله بدأنا نعرف كلام ربنا لما نزل على محمد اللي هو القرآن كما قلنا المعتزلة أثاروا بهذه القضية فتنة عظيمة في الأمة كانت بداية تملك وتمكن أرباب البدع من أهل الحق يعني أهل البدع فضلوا مقموعين مخذولين أيام الخلفاء الراشدين يظهر منهم واحد زي معبد الجهني الناس على طول تقاطعه تضربه ما تاخدش عنه أي كلام تقول عليه ده مخرف ربما ولاة الأمر في هذا الزمن يعاقبوه احنا شفنا كيف صنع عمر بصبيغ وكان صبيغ بيتتبع المتشبهات في والمرسلات عرفا والعاصي يعني ايه ويقعد ايه يثيرها في عوام المسلمين ويسأل يعني ايه معناها ايه مع ان هذه في اي كتاب تفسير هتجد لها معاني لكن عمر قال له تعالى انا هقول لك على معناها وراح جايب وجايب ايه بقى جايب نخلتين بلح كده ولا بنسميها ايه مقشتين بلح المقشه اللي هي بيبقى فيها التمر والبلح وبتشيله منها وفضل يضرب على دماغه لحد ما شلب الدم قال له فهمت عرفت قال له عرفت يا امير المؤمنين مش هتكلم في الكلام ده تاني انت عايز ايه من الكلام ده عايز تثير الفتن في ال- في, في الامه عشان كده ال- الامام الشافعي وامثاله يقولوا حق على هؤلاء ان يعاملوا معامله صبيغ اللي عمالين يلبسوا عليها في كل مس... في كل ايه وفي كل مساله بإيرادات ما أنزل الله بها من سلطان فعمر فعل هذا احنا شفنا مثلا في خلافة بني أمية قتل الجهم بن صفوان وقتل الجعد بن درهم دول كانوا من أئمة الضلال الجهم بن صفوان اللي بتنتسب تنسب إليه الفرقة الجهمية قتل والقصة المشهورة في مقتل الجعد بن درهم قتل قتله آه، أحد أمراء العراق مين يفكرني باسمه خالد القصري آه خالد بن عبد الله القصري بعد ما خطب في الناس العيد قال ضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم أنا هتقرب إلى الله النهاردة بذبحه بيع- بيعلن في الناس النهاردة هنعدمه ليه قال فإنه ي- يزعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما مصر على كده حبسناه ضربناه جبنا له الأئمة نقشوه مفيش فايدة وده خطر على على على الأمة ولهذا قتله كما قال البخاري في كتابه خلق أفعال العباد وكما نقل عنه كثير والبعض بيقول سند القصة فيها مقال والبعض يصححها قال قتل قتله تقربا إلى الله كما يقتل الزنادقة الزنادقة دول اللي بيلب- يلبسوا على الناس في أمر الدين ويدخ- ويشككوا الناس في أمور الدين بعد فترة بدأوا يظهروا أكثر والناس يستهويهم الكلام المرمق المرتب المعارض الناس بتحب كده فبدأ يبقى لهم شوكة قدروا يتوصلوا عن طريق شغلهم كمؤدبين ما تعرف ان كان منهم مثلا الجاحظ عين أعيان البلغاء في عصره الجاحظ ده كان من بلغاء ال- الأمة وابن أبي دواد الوزير قدروا يتوصلوا لإقناع الخليفة بأن الكلام ده صح وأن القرآن مخلوق ولو قلنا ان القرآن مش مخلوق هنثبت خالقين للكون قالوا ما هم القر- القرآن هو غير الله غير الله هو القرآن هو الله ولا غيره غيره قالوا وهو إما خالق وإما مخلوق إذا كان إذا قلنا عليه خالق يبقى في خالق مع الله وفي إله مع الله وهذا شرك وإذا قلنا مخلوق يبقى احنا حلينا الإشكالية دي الراجل اقتنع وبعض الشبهات حينما ترد عليك تقنعك عشان كده اهل السنه دايما يقولوا ايه يقولوا احنا مش عايزين نخوض في الشبهات يكفينا كلام الله وكلام رسوله لان انت تخش تجادل مريض القلب بالشبهات فتخرج من عنده وقد اصابك بعض مرضه حتى بعد ما تمشي وتسيبه كده تلاقي فيه شويه تقول لي انك يا رب يا رب ثبتني يا رب يا رب ثبت عشان كده كان الامام مالك لما جاله واحد يقول له يا امام اريد ان اناظرك من دول قال له لا حاجه لي في مناظرتك اناظرك ليه وفيها طبعا بيان قال له فان فان غلبتك قال اتبعتك قال فإن غلبتني قال اتبعتني قال فإن جاء رجل أجدل مني ومنك قال اتبعناه قال يا هذا أنت كل يوم على دين أنا على دين واحد لا أتركه احنا هنمشي كل يوم يطلع لنا واحد ي- يلبس وكان الشافعي رحمه الله يذم المتكلم هؤلاء ذما شديدا ويقول فتواي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وبالجريد فكان السلف لا يحب هذا الخوض لكن اضطر الأئمة بعد في شو الكلمات ديت ما هو خلاص المسألة بقت فاشية لازم نرد لو كان قبل ذلك آه، القرآن كلام الله واسكت وخلاص القرآن كلام الله غير مخلوق واسكت وخلاص المسألة عندي في السليم لكن بعد ما أثيرت هذه الشبهات وخدوا بالكم أكبر شبهات أثيرت في تاريخ الأمة الشبهات في صفة الكلام حتى إن العلم سموه علم الكلام علم التوحيد هم كمان مس... لا، ما اكتفوش يقول نقول توحيد ولا عقيدة ولا عقيدة السلف قالوا عي- سموه علم الكلام وبنوا على هذه الأصول التي أصلوها وليتهم يتفقون عليها فإنهم يختلفون فيها اختلافا شديدا يعني أصول غير متفق عليها بالجملة وإنما مختلف فيها اختلاف شديد وكل واحد يجي يطعن في اللي قبله حتى ربما يصل إلى درجة أنه يكفره فيكفرون بعضهم بعضا بزعم ان هذا هو المعتقد وانا اذكر في بدايات طلبي للعقيده احنا كنا بنتعلم في مدارس عاديه عمرنا ما خدنا درس عقيده في المدرسه درس الدين نقرا ايه نقرا حديث وخلاص والمدرس بتاع العربي يقوله او ما يقوله احنا نهتم او ما نهتمش فلما بدات افكر في عايز اقرا كتاب في العقيدة فوقع وقعت يداي على كتاب للإمام الغزالي أعتقد أنه الاقتصاد في الاعتقاد قعدت أقرأ فيه عايز بقى أتقن عقيدة المسلم وأنا بقيت كبير ما يصحش ما يصحش ترد عليا مسألة عقدية مش عارفها ما أعرفش أتكلم فيها فمسكت كتاب قريته من من أوله إلى آخره لقيت نفسي مش فاهم حاجة ولما يكلمني عن رب يقول لي ليس بجوهر ولا عرض ومفيش شرح بيقول لي يعني ايه جوهر ويعني ايه عرض اقول يا رب يعني انا لو قابلتك هخش النار ما هو- ما هو بدون عقيده سليمه هنخش النار طب انا على كده مش قادر أست- طب انا رحت جبت كتاب عقيده طب أعمل- طب الراجل اللي ما بيعرفش يقرا يعمل ايه او اللي ما عرفش يعمل زيي يعمل ايه وخدت فترة مع هذا الكتاب والكتاب ده مازال من الكتب التي أقرأها يعني هو كتب الغزالي إيه، وأنا أحار في قوانين المتكلمة أنفسها أنفسهم إزاي أفهمها كل ما يجي يعرفك بربك يقول لك ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض ولا ولا ولا ولا انت عارف النتيجة اللي بتوصلك في الآخر ايه انه ليس بشيء لما تسترسل معاهم في هذا الباب يبقى ليس بشيء لحد ما سبحان الله آه، بدأت آه، يعني إيه، آه، أصبر على هذا الكلام ووقع في يدي كتاب العقيدة الوسطية لابن تيمية وكان بشرح الدكتور خليل هراس دكتور خليل هراس من شيوخنا في أنصار السنة وهو من أفضل من شرح هذا الكتاب شرحه مختصر لكن جيد آه، فبدأت أجد آه، الرجل لم يتجاوز القرآن والحديث لما بدأ ب- بالحمد والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه عقيدة الفرقة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة يعتقدون في الله كذا وكذا وبدأ يقول ويجيب الآيات والأحاديث بس فنحن نعتقد في الله أنه واحد أحد لأن الله قال قل هو الله أحد الله الصمد نعتقد في الله أنه مستو على عرشه لأن الله قال في سبع مواضع من كتابه ثم استوى على العرش الرحمن على العرش استوى ثم قال ولا يكيفون من غير تكييف ولا تمثيل ودي كانت عايزة برضه بيان وتوضيح الشيخ حراس بيانها بيان جيد يعني ايه تمثيل ويعني ايه تكييف وبدأنا نفقه وأنا أذكر أن كان ليا شيخ رحمة الله عليه إيه، كان يكره اخواننا السنيين لله في لله حبهمش مش كان بيحبنا يعني كنت انا استثناء وكان لما يعرف ان حد من الولاد الشباب او حتى الكبار يعني ضحك عليه عقله وراح مسجد التوحيد يهجره يهجره ويغلظ له القول ويقول له دول خوارج دول خوارج العصر دول وهابية وانا كنت بروح مسجد التوحيد بس بخبث كده بخباثه اروح اشوفهم بيقولوا واجي اروح اسمع من الشباب اللي في سني واجي فادوني كتاب العقيده الوسطيه فقريته فعايز اديه للشيخ لو اديته للشيخ هيك... هيكتشف ان انا بروح وجبت الكتاب فرحت بعته له عن طريق واحد تاني قلت له خد بالك الكتاب ده بيوزعوه في مسجد السنيه وملا بالبيز دلوقتي واحنا خايفين على عقيده المسلمين اقرا الكتاب وبين لنا ما فيه من خطأ عشان نحذر الناس من اخطاء الكتاب منتشر انا واخده هديه فالراجل قرا الكتاب من اوله لاخره وعلم بالقلم الرصاص على هامشه الابيض كده سطرين ثلاثه كده في بعض الصفحات وبعت وادى الكتاب ده الراجل جابه لي تاني فلقيت مفيش اي انتقاد على الكتاب وبعد كده كان دايما اذا ذكر ابن تيميه ينسب اليه كلاما لم يقول يقول انه رجل مجسم ويقول انا ان الله استوى كما اجلس على كرسي كان بيقول لنا الدرس وقعد على كرسي يقول ان الله استوى كما اجلس على كرسي بعد ما قرأ الكتاب بيقول ابن تيمية رجل من اهل العلم بس برضه يعني ايه في علماء بيخالفوه فهنا هنا يعني ايه ان ان العقيده لما تبقى بسيطه وتجد في فريق كبير من علماء الكلام واتباعهم واذنابهم مشغلين سهام النقد لهذه العقيدة التي أصولها الكتاب والسنة تعرف ان في إشكالية إشكالية تعصب إشكالية عصبية قد تكون في هناك قد تكون في إشكالية أخرى إشكالية الخوف على العقيدة من الباطل والتحريف أو الفهم الخاطئ لكن أنا لما أخذ العقيدة عن السلف فهم خاطئ إيه اللي أخاف منه لأن باخد عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان ومحدش يقدر ينسب إليهم غير هذا حتى هؤلاء المنحرفين يضطروا غصب عنهم يقولوا ان الكلام ده كلام السلف ويقول لك ايه بقى لما يحب يعني يبقى يتنزل في الكلام يقول لك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم برضه مصر ان مذهب طب ما هم فحوى كلامك ان مذهب الخلف غير مذهب السلف ده, ف... ده كلامك بيقول كده بس بيقول ان مذهب السلف سليم خلاص طب انا هاخد كلامك الاولاني ومش عايز غيره مش انا عايز السلامه يقول لك لا بس احنا عندنا الاعلم والاحكم اقول له والله لا اصدقك في هذا لا انت اعلم ولا انت احكم كانوا أعلم منك وكانوا إيه أحكم منك ده كفاية تنزل الوحي عليهم يا أخوان وبيان الرسول بين أيديهم وسلامة قلوبهم وثناء الله عليهم وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وانتوا تأثرتم بأهل البدع شئتم أم أبيتم تأثرتم بكلام أهل الاعتزال وتأثرتم بكلام الجهمية حتى وإن رددتم عليهم ولهذا يعجبني هنا ان هذا الرجل الذي تنسبه الاشعريه اليها يقول لهم لا انا عقيدتي هي دي حتى ينقل عن بعض شيوخ المتكلمه وهنجد ان بعض المتكلمين يعني مثلا كان شيخه اسمه ابن فورك ابن فورك ده له كتاب مطبوع في تاويل الصفات بيرد فيه على كتاب مطبوع لأبي يعلى الحنبلي في إثبات الصفات والكتابين مطبوعين ابن فرك أول كل الصفات اللي أثبتها الحنبلي أبو يعلى أولها كلها لما جه عند اليدين ما قدرش يأول قال, قال التأويل هنا مش مستساغ مش مقبول يا اخوانا مش مقبول ولا مستساغ ولما جه عن صفة الوجه ما قدرش يأول وكان شيخ الراجل ده والراجل ده هيستدل في الكتاب بكلامه ارجع تاني لقضية الكلام فلما قالوا ان القرآن مخلوق واقنعوا مين الخليفة بدأ الخليفة يأمر الأمة بما يعتقد هو أنه العقيدة الصحيحة وأن ما سواها كفر ودي المصيبة الخلاف في العقيدة خلاف تكفير يعني العقيدة فيش فيها فصال يا إما على معتقد سليم يا إما على معتقد غير سليم مفيش فيها بين البنين يعني فالخليفة اعتقد هذا الاعتقاد وأمر الناس أول حاجة عملها بدأ يحارب أئمة السنة في من الدولة في إيه الناس دي أصلا محدثين وعلماء وفقهاء بعضهم يتولى مناصب القضاء ونحو هذا فبدأ يعزلهم مش عايزين دول ناس كفرة ما ينفعوش يحكموا بين الناس ويقضوا بين الناس بدأ يمنع عنهم العطايا ياخدوا مرتبات سنوية اسمها العطايا لكل المسلمين لا امنع عنهم العطايا بدأ بعد كده يفشوا في يشجع الناس اللي هم أذناب المعتزلة أنهم يتكلموا في المساجد ويتكلموا في كل حتة بالكلام ده فبدأ كتير من الناس تقتنع بالكلام ده أو تتساءل عن هذا الكلام بدأ بعد كده يعرض السيف السجن والسيف اللي مش هيقول الكلام ده يبقى كافر والكافر عندنا ملوش الا السيف لما عرض السيف كتير من علماء أهل السنة اضطروا لأن يقولوا بمقولة الخليفة اتقاء لشره اتقاء للضرر الأكبر وهو الموت القتل وكأنهم أخذوا برخصة عمار بن ياسر حينما تكلم ليرضي الكفار بعد أن عذبوه عذابا شديدا وقتلوا أباه وأمه فاضطر أن يقول كلمة الكفر بلسانه ثم أتى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فأنزل الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره وكانت رخصة في حق عمار قال له الرسول إن عادوا فعد فالعلماء قالوا احنا لنا مثل هذه الرخصة هنقتل لكن وقف الإمام أحمد الوقفة المشهورة وأبى أن يقول وأحمد كان من مشاهير العلماء على مستوى العالم الإسلامي يعني أحمد كان مقيم في بغداد صحيح عاصمة الخلافة لكن كان صيته في زمنه يعني يعبر الآفاق وانتم تعرفون علاقته بالشافعي والثناء على الشافعي والثناء الشافعي عليه وكان أحمد صاحب سنة وهدي وزهد وكان أصلا لا يقبل لا يقبل معطيات الأمراء ولا الخلفاء ما يستحلش ياكل من الأموال اللي بيبعتوها له فلما أحمد أخذه الأمير في بغداد وكان الخليفة بنى مدينة اسمها سرة من رأى بيقولوا عليها دلوقتي سمراي وشوفوا كلمة سرة من رأى لأن إيه بنيها على إيده بني بناء ما حصلش يعني فقال لهم بعتوا لي الراجل ده ما اكتفاش بقى انه يضرب او يحبس في بلده او يقتل حتى في بلده لا ابعتوه لي فكتفوا احمد وبعتوه حتى الامير نفسه بقى يعتذر لاحمد يقول له احمد انا مامور انت امام كبير وانا يعني ما اقدرش غير ان انا انفذ كلام الخليفه و... وانت مش عايز تسمع الكلام ما تقول كلمه يا اخي وخلاص قولها زي ما الناس قالت ما فلان قال وعلان قال أحمد قعد فترة لا يكلمهم لا يكلم هؤلاء العلماء وكان منهم مثلا يحيى بن معين وعلي بن المديني كبار علماء الحديث اضطروا يقولوا بهذا الكلام وهجرهم أحمد فترة بسبب هذا فحملوه مقيدا إلى مدينة الخليفة وكان معه شاب من اللي بيقعدوا معاه في المجلس اسمه ابن نوح شاب مريض فالشاب ده حتى مات في الطريق وكان مصر يبقى زي الإمام أحمد ويقول بكلامه وأحمد في دعائه دعا ألا يجمعه الله بالخليفة قال اللهم لا تجمعني به لا عايز أشوفه ولا عايز أقابله فمات الخليفة وهو في الطريق وكان الخليفة المأمون بقى دارس العلم الكلام على إيد المعتزلة ويعتبر تعده كده واحد منهم يعني فجه بعده أخوه المعتصم ملوش دعوه بالكلام ده بس وزراء أخوه وأمراء أخيه والكل اللي لهم سطوة في الم- حوالين أخوه بقوا حوا- حواليه وهو يعني ملوش في الكلام ده أوي وأمير حرب وقتال طب فين المعتصم اللي المرأة نادت قالت ومعتصماه فجيش لها الجيوش وهدم حرق مدينة عمورية على الروم في قصة مشهورة معروفة لكن المعتصم آه، بيجل آه، ما كان عليه أخوه مش فاهمه كويس اه يعرفش يخوض فيه زيهم بس هو ادام اخويا هو اللي كان شايف اخويا امير المؤمنين اللي قبلي كان هو شايف كده يبقى هو الصح ولهذا لما جي- جيء باحمد ما كانش بينظره كان يقول له نظر دول و و و ولما حضر احمد ضرب وجلد وتقطع ظهره بالسياط وسال دمه حتى خشوا ان يقضى عليه ولولا خوفهم انه يموت فيكون فتنة في المسلمين قالوا ده ده لو مات تحت التعذيب أو بالسيف ربما تحدث في الأمة ما لا يحمد عقباه احنا قلنا شهرة أحمد ومنزلة أحمد كانت في الأفاق فاضطروا لحبسه وبعد حبسه قالوا له بقى روح اقعد في بيتك تحركش من بيتك لا تكلم حد ولا حد يكلمك وكان اللي يجي يسمع منه حديث ولا حاجة يروح له مختفي لحد بيته يخبط ويسأله ويمشي ممنوع وظل الأمر على هذا حتى رفعت المحنة بعد ثلاثة خلفاء يعني بعد المأمون جه المعتصم بعد كده جه الواثق والواثق ده هو اللي قتل أحمد بن نصر الخزاعي قتله بيده لأنه أيضا كان يقول بقول أحمد وجهر به في وجه الخليفة فضربه بالسيف بيده ف- فقطع رقبته حتى جاء المتوكل والمتوكل هذا وضعفت الخلافة العباسية في هذه الفترة آه، وبدأت تدخل في عصر الضعف ال- ال- وتسلط الأمراء عليهم لكن جاء المتوكل في ما بين الضعف والقوة فأبطل المحنة قال احنا بقالنا كذا سنة عاملين نعاقب في الناس ليه هي الناس دي بتقول ايه الناس بتقول بقول الله وكان احمد يقول لهم كيف اقول ما لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه انا لن اناظركم ولن اجادلكم لكن قو- قولوا لي قولوا لي هل قال هذا القول رسول الله انا اعلمكم بالسنه انا صاحب المسند اللي ما في حديث في الاسلام الا انا مسجله في المسند بالاسانيد هل في حديث واحد بيقول الكلام بتاعكم ده هم اصلا ما كانوش لهم باع في السنه ولا نيله ده كانوا بينكروا الحديث وال- وخبر الاحاد كل خبر واحد يرد على مذهبهم ينكروه وكل ايه تخالف مذهبهم ي- يحرفوها بمعنى التاويل وبقى ايه منهج تحريف الدين اللي هو بدا يظهر لنا الايام دي بيظهر لنا على ألسنة اللي كل واحد كل واحد يطلع لنا ب- بفهم جديد للقرآن والسنة وما ينفعش يبقى فهم جديد للقرآن والسنة إلا لما تنكر ثلاث أرباع السنة وتقر منها ما وافق هواك فقط وفي القرآن تنكر برضه ربعه أو نصه أو ثلاث أرباعه وما تقدرش أنت تنكر الآيات فتسلط عليها سيف التأويل الباطل اللي هو التحريف وانا ب- بالامس او لا امس لما جيت اضرب لكم مثال ان الله ي- يامركم ان تذبحوا بقره دخلت في في في في, في امر ثاني لكن عايز اقول لكم ان بعض المؤوله من اصحاب الاهواء قالوا بقره يعني عائشه شفت التفسير الحلو ده الروافد بيقولوا كده يجي يجيب الايه ها ويقول لك عائشه ويقول لك هل أتى على الإنسان حين والدار نزلت و- ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويجيب القصة الموضوع عن إن فاطمة وعلي جالهم ال- ال- اليتيم فادوا له الرغيف وبعدين جالهم الأسير فادوا له الرغيف وبعد كده الرغيف يرجع لهم قصة معروفة مشهورة لا أصل لها آه، مع إن الصورة أساسا مكية وعلي تزوج فاطمة فين؟ في المدينة ففي حاجات كده تجد ما يكشف عن يكشف فيها ما يكشف فيها عن الكذب بالاشياء البسيطة و- وتجد شاعرهم ينسج الكلام ده في شعر ينسج الكلام ده في شعر في في في حق علي وفاطمة شعر جميل يعني انا انا لما بقراه بقراه ب- ب- ب- باعجاب لان انا احب علي وفاطمة والحسن والحسين يقول إلام إلام وحتى متى أعاتب في حب هذا الفتى وهل زوجت غيره فاطم وفي غيره هل أتى هل أتى طبعا الحته الأخير اللي احنا قلنا عليها إيه, إيه؟ قالوا كلام يبقى هذه التأويلات هدفها إيه هدفها الانتصار لمذهب فاسد يؤمنون بالجبت والطاغوت يقول لي أبو بكر وعمر هم دول الجبت والطاغوت ما هذه التحريفات ولو فتحنا باب التأويل اللي غير منضبط فليقل من شاء ما شاء حد يقدر يقول له حاجة يقول لك والله ده فهمي ما حدش يقدر يحجر على فهمي روح غور في لهي أنت وفهمك يا راجل فهمك إيه وأي فهم يقال له فهم من يرد الله به خيرا يفقه يفقهه في الدين انتصر الإمام أحمد أو انتصرت السنة بعد محنة دامت المأمون المعتصم الواثق المتوكل جه المتوكل أبطل محنة قال لهم بقول لكم إيه بطلوا أنتوا خليتونا عملنا في الناس عمايل والناس لسه على على ما هي عليه على على الحق ده ما هو الحق لا يضيع في الأمة وانتوا عاملين نفسكم انتوا العلماء ومش قادرين على عوام الناس حتى يعني ايه عوام الناس بتسمع كلام الناس التانية دي وبعدين جاب واحد نظيرهم قدامه ببساطة كده برضه بنفس طريقة أحمد فاندحروا فأمر بإزالة المحنة ورفع المحنة وعدم التعرض لأحد في هذا الباب فانقمعت المعتزلة وانقمعت الجهمية وبقوا يستخبوا من الناس وهو مذهب باطل مهما قعدت تنصره بالسيف أول ما السيف يتلم ولا يعطل الناس هتاكلك واحنا بنتكلم عن الناس في عصور ايه في عصور الحق والخير لسه ما مرش ألف سنة عشان الناس تنسى أو تتلخبط ده احنا بنتكلم في ال في المئة سنة الثانية والثالثة لكن لما ظهرت البدع دي وبعد كده زي ما قلت لك صارت لهم دول وتسلطوا فصار أئمتنا يضطروا يعملوا إيه يبينوا العقيدة الصحيحة ففي قضية القرآن انقمعوا وألقموا حجرا وصرت أنت النهاردة بتقول لي لازمة الكلام ده إيه لأن ما حدش فيهم يقدر يطلع يقول الكلام ده لحد النهاردة الناس تاكله تقول له أنت بتكذب القرآن وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه وانت جاي تقول لي لا ما بيتكلمش وما كلموش ده تكذيب للقران ده كفر لكن بداوا يتسللوا بقى لايه لافساد عقيده صفه الكلام بمحاور او بطرق ملتويه منها طريقه الوقف وطريقه اللفظ يقول لك ماشي يا عم انا مش هقول القران مخلوق ومش هفتح بقى في الحته دي خلاص انا اتعلمت الدرس بس هقول لك حاجه سؤال لفظي بالقران مخلوق ولا غير مخلوق فانت على طول تقول له لا لفظي ما انت بتضيف اللفظ لنفسك اهو بالقران مخلوق بس حتى مش عايز منك اكتر من كده او واحد تاني يقول يا عم انا اتوقف انتوا هتدخلوني اتوقف ويتوقف لشك أو نحو هذا الإمام أحمد لما سمع بهذا بعد ما اندحروا قال لا خذوا بالكم ده دول شر من دول خذوا بالكم الوقف الواقفة شر من الجهمية واللفظية شر من الجهمية شوفوا ابن أبي داود صاحب القصيدة الحقيقية ابن أبي داود اللي أبوه صاحب السنن سليمان بن الأشعث عبد الله بن أبي داود في قصيدته الحقيقية يقول إيه يقول وقل غير مخلوق كلام مليكنا القصيدة بدأها بقول تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتنجح قولهم تاني تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح أو قال وتفلح تنجو وتربح لما جاء على مسألة القرآن قال إيه قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا الأتقياء اللي هم مين سادتنا العلماء لحد الرسول صلى الله عليه وسلم ابن أبي داود ده عايش في القرن الرابع يقول دول وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تقف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قراء قراءته فإن كلام الله باللفظ يوضح عايزة نقول فيها حتتين الحتة الأولى اللي دخلوا لنا باللفظ دول قال لك لفظك انت مخلوق ولفظي انا مخلوق يبقى القرآن ما احنا ما بنسمعش القرآن الا من واحد مش كده احنا ايه علاقتنا بالقرآن اشوفه مكتوب في مصحف واحد كاتبه او مطبعة طبعا او اسمعه على كاسيت ولا على تسجيل ولا على مش عارف جهاز ايه ولا اسمعه بالشيخ وهو بيقرا عيني عينك كده واشوفه وكل دول مخلوقين وكل دول ألفاظهم مخلوقة إيه؟ فعلى طول هي النتيجة الواحدة اللي قالوا سادتنا المعتزلة أن القرآن المخلوق هو الحقيقة شوفوا يتوصلوا بها إزاي يتوصلوا بها لهذه الصورة والصورة دي عملت إشكالية عند فريق من المتكلمة ردوا على المعتزلة ووقعوا فيما وقعوا فيه ردوا على المعتزلة وأنكروا عليهم قضية خلق القرآن بشدة كفريق الأشاعرة لكن عادوا وقالوا نعم الله موصوف بالكلام والكلام من الصفات السبع التي يثبتونها لله الله موصوف بالكلام لكن لابد نفرق هو الكلام هون خد بالك ده كلام الأشاعرة بقى مش كلام المعتزلة ما قالوش الكلام ده قالوا مخلوق وخلاص قالوا هو الكلام هون قالوا الكلام الذي ينسب لله هو الكلام النفسي يعني ايه الكلام النفسي قال هي صفة يتصف بها الله لا نحيط بها واستدلوا على ذلك كما يقال في قول الله تعالى إن ذكرني في ملأ إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وبقول عمر كنت قد زورت في نفسي كلاما يوم السقيفة كنت قد زورت في نفسي كلاما عشان أكلم بيه إخواننا الأنصار فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك اسكت قال فسكت فتكلم فما كنت زورت كلاما إلا قاله أو قال مثله أو أحسن منه قالوا في كلام في زورت في نفسي يعني عمال أجهزه عمال ارتب الكلام في ذهني في قلبي في عقلي وده كلام ولا مش كلام ده كلام فالكلام النفسي وعشان كده اضطروا يقولوا ان قضية الحرف والصوت من كلام الممثلة والمشبهة ابن قدامة المقدسي له رسالة من يريد أن يقرأ في هذا الباب رسالة فيها تبحر يقرأ رسالة ابن قدامة المقدسي لأن أحد أقران المصنف البيهقي في كتابه الأسماء والصفات لما تكلم في مسألة الكلام تكلم فيها في عشرات في عشرات الصفحات أو قرابة العشر أكثر من عشر صفحات و و وإشكاليته أنه رجل صاحب عقيدة سلفية وهو محدث لكن عنده تأثر بالعقيدة الأشعرية في الكلام النفسي فصار ياخدك من هنا لهنا وفي الآخر تجد الصعوبة جدا في فهم مذهبه لأن مذهب الأشاعرة أو متأخر الأشاعرة في هذا الباب القول بالكلام النفسي والقول بالكلام النفسي معناه إيه إن الكلام المنسوب إلى الله هو كلام عند الله صفة يتصف لا, لا نحيط نحن بها ولا نعلمها يقولون فإن عبر عنها بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنها بالعبرانية كان توراة وإن عبر عنها بالسريانية كان إنجيلا يعني إيه؟ يعني القرآن اللي بيبدأ بفاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين ده نسميه يقولون عنه ايه عبارة عن كلام الله تقول له هو كلام الله يقول لك عبارة عن كلام الله يا عم هو كلام الله يقول لك عبارة وواحد تاني يقول لك حكاية عن كلام الله عشان كده لما تيجي تسأل واحد منهم فقيه عن الحلف بالمصحف يقول لك ايه لا يجوز الحلف بالمصحف المصحف ايه ده مداد ورق في حد يحلف بالمخلوق بالمداد والورق المخلوق لكن لو سألت واحد سلفي صاحب عقيدة في المسألة دي حكم الحلف بالمصحف يفصل لك المسألة يقول لك أول أولا لم يكن هذا من دأب السلف أنهم يحلفون بالمصحف لكن تعال من حيث المعنى ما بين الدفتين يحوي كلام الله وكلام الله صفة من صفاته ويجوز الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته شوف جت ازاي السبب في الخلاف الفقهي ده الخلاف العقدي الخلاف العقدي فهم قالوا ما بين الدفتين عبارة عن كلام ده كلام الأشاعرة مش مش المعتزلة عبارة عن كلام الله أو قالوا حكاية عن كلام الله ورد عليهم أهل السنة رد شديد وقلت لك لو عايز تقرا رسالة في هذا في رسالة لابن قدامة في الحرف والصوت وأهل السنة استدلوا على أن القرآن بحروفه هو كلام الله لأن ربنا يقول حتى ربنا سبحانه حط لنا ألف لام ميم وحط لنا صاد وإحنا بنحتار معناها إيه لكن كأن الحرف ده محطوط عشان يتقال لي الحرف ده هو كلام الله اللي لا خلاف عليه ان صاد كلام الله والف لام ميم كلام الله ممكن نحتار في المعاني يقصد ايه ربنا بالف لام ميم واحد يقول لك للتحدي واحد تاني يقول لك اصل من جنس الكلام واحد تالت يقول لك كده ونختلف لكن لا خلاف على ايه ان احنا ما بين الدفتين مما سجل في المصحف في زمن الصحابة هو كلام الله ولازم احط القيد مما سجل في المصحف في زمن الصحابة عشان بعد كده تلاقي الزخرفة اللي في المصحف وال... وت... واسماء الصور و... والارباع وال... والارباع والاحزاب والاجزاء كل ده مش كلام الله والفهرس اللي ورا مش كلام الله وكلام اللجنة اللي حققت المصحف وقالت حققناه ازاي في اخر المصحف مش كلام الله يبقى ما بين الدفتين ايه مما كتب بين يدي عثمان هو كلام الله عشان كده بنسميه المصحف الايه وبنسميه الرسم الايه حتى لا نستحل ان نغير الرسم احنا بنكتب النهارده بطريقه غير طريقه الرسم العثماني لكن في القران بالذات نقول لك ايه التزم الرسم العثماني كان مره جت فتوى ناس عايزين يكتبوا المصحف باللاتينيه او بالانجليزيه يعني هنكتب نفس الكلام العربي بس بحروف غير عربية طبعا طلعت الفتوى ممنوع وممنوع ينكتب بالعربية بغير الخط العثماني حتى باللغة العربية ممنوع تكتبه إلا بإيه بالخط العثماني فهنا هذا كلام الله بالحرف فأثبتوا الحرف وأثبتوا الصوت بحديث الحديث الذي ذكرته في معرض كلامي حينما إذا تكلم الله بالوحي سمعت الملائكة لكلامه ك... إلى غير هذا من الأحاديث وفي في البخاري موضعين في هذه المسألة والحافظ ابن حجر مع حيرته بين أهل التأويل والسلف وكان أميل لمذهب السلف لكنه تتلمذ على يد أهل التأويل هو تعلم في مدرسة أشعريه لكن هو أميل لإيه جه في هذه المسألة ورجح مذهب السلف في فتح البار وقال والأصل أننا نثبت هذا بغير كيف أصل إحنا قضية بغير كيف وبغير تمثيل دي بتريحك وخلاص نحن نثبت ما أثبته الله ونسكت أنا لا يخط في بالي لا يرد على بالي ما يرد على بالك أنت لأنني أطعت على الشيطان كل سبيل لهذا أنا لا أعرف الكيفية لكن أعرف المعنى أنا أعرف المعنى وأنت تعرف المعنى خلافي معك في الكيفية أنت رددت المعنى لأجل الكيفية وأنا أثبتت المعنى وأخبرتك أنني لا أحيط بالكيفية هي, هي هو ده الفيصل بالمذهب أهل السنة وغيره ولهذا نقل هنا المصنف عن إسحاق وعن ابن رهويه وعن ابن خزيمة ابن خزيمة يقول إيه يقول من قال القرآن مخلوق حكمنا فيه أنه لا كافر بالله العظيم لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه يجي لك واحد سافل سفيه يجيب العبارة دي ويقراها في التلفزيون يقول لك شوف شوف التطرف والإرهاب شوف الراجل بيقول ايه ده ابن خزيمة ده صاحب الصحيح يا أخي ده ابن خزيمة ده يعني ما بعد البخاري ومسلم وهذه الطبقة القرن الثالث والرابع ده لكن ينقل الكلام كأن الكلام ده كلام واحد متطرف في داعش مثلا بيدبح في الناس ويتهم بأنه بيدبح في الناس وي وي وي ويصل النتيجة أخرى بقى إيه هو أصل الفكر ده كله تطرف الفكر ده أصله فكر غبي الفكر ده أصله منغلق الفكر ده ما بيخليكش تفكر الفكر ده مش عارف ايه مفيش علم الا وله نهايات يصل اليها المتاخرون لا يعرفها المتقدمون واحنا بنبحث في الذره ده احنا بنتكلم في العقيده الصحيحه التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وعلى قاعدتك انت ديت يبقى اللي في القرن العشرين والواحد والعشرين يعرف اكتر من محمد في العقيده مش العلم عمال يزيد ويتطور ويتضح ودول الاولين الغلابه دول ما كانوش عارفين اللي على قدهم انت بتطعن في الرسول وفي اصحابه وفي سلف الامه يقول لك هيرجع تاني يقول لي السلف السلف والسلفيه السلفيه وسلف الامه سلف الامه يا اخوانا هو مفيش حاجه الا الكلام ده انتوا بتقفلوا الباب ليه على الناس انتوا انتم وهذا المدخل مدخل يا ريته حتى بينتقد المسائل الخلافيه او المسائل بينتقد حتى المسائل الاصوليه الاصول ويريد ان يحيي كلام المعتزله بعد ان مات يريد أن يحيوا ولكن كما قلنا يحيونه بطرق إيه ملتوية يلبسون بها على الناس إذا علمنا ومعرفتنا بهذا الكلام أكبر وسيلة لدفع هذه التلبيسات ما يجيش غير جاهل أحمق يشككني في كتاب ربي وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما أجمعت عليه الأمة قبل الخلاف ثم يأتيني بشبهات يريد أن يوردها علي وبعض الناس دول كانوا بيقعدوا في حلقات يعني أنا أذكر من سنوات كان قناة دريم تعرض للرجل اللي عمال يشكك في السنة ويطعن في السنة ويفسر القرآن بالأرقام والرقم 19 الراجل السوري ده والناس تحتار بيقول إيه, إيه طب ما زكريا بطرس قاعد في أوروبا عمال يشكك في الإسلام وبالدين بكلام أنت لو اديت ودنك هنا أو هنا وهنا هتتأثر لا شك مش لازم تتأثر بنسبة 100% لكن أكيد بتأثر بنسب بنسب وأي شبهة بتعرض إذا لم تكن تحسن ردها بتبقى إشكالية عندما ألقيت عليه الشبهة والشيطان شغلته إيراد الشبهات عشان كده الرسول علمنا أن احنا ننتهي قال فلي فليقل آمنت بالله ولينتهي وليسكت لان انا لو رديت عليه هو الرد عليه سهل لو رديت عليه في من خلق الله هرد عليه بس مش هيغلب هو هيجيب لي شبهه تانية هياخدني واحده واحده ويتدرج بيا لحد هفقد السيطره على عقلي وهفقد السيطرة على إيماني وأقول شبهات وتلبيسات ومش قادر وعيان وعندي وسواس قهري وعندي وعندي أنت عرضت نفسك ليه؟ ادخل على العقيدة بقلب مفتوح ودي من أهم الأشياء اللي نرد بها الوساوس والأشياء دي كلها أنك تبقى أنت بينك وبين الله يجي يقول لي أصل عملوا لي سحر ولاد ستين في سبعين أقول له يا أخي ربنا يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش مكفياك ديت ده في آية في القرآن عن على لسان أحد أنبياء الله أعتقد أظن هود أو أو نوح يقول لهم إيه يقول لهم مش أنتوا عايزين تأذوني سلطوا عليا الآلهة بتاعتكم وجيبوا أتباعك وحاولوا تقيدوا اعملوا اللي انتوا عايزينه أنا توكلت على الله إني توكلت على الله مش كده سيدنا إيه نوح آه الآية دي مهمة جدا عشان تفهم إزاي ما تخافش من حد لا تقول لي بقى سحر ولا تقول لي سفلي ولا علوي ولا كلام الفاضي ده يا عم اعمل اللي انت عايزه اني توكلت على الله انا في حماه مش خايف منك وبعدين انا بتحداك بقى ايه رايك يلا اذيني لكن انت لو عندك نسبه شبهه إيه ده اسكت يا ده احسن يأذيك بجد اه لانك مش متوكل على الله بجد ما احسنش التوكل على الله فلما وقعت نسبة الشبهة خوفتك الشبهة فلما خوفتك الشبهة الشيخ عرف المدخل اللي يخش لك منه أنبياء الله ما كانوش كده لم يكونوا هكذا والقرآن بنقرأه عشان نتعلم هذا معتقد راسخ معتقد صحيح يجعلك تطمئن تطمئن بذكر الله وإلى ذكر الله تستشعر راحة الفكر طمأنينة القلب ويبقى هذا حتى عمليا عمليا في ايه ما هو احنا اللي بيحيرنا وانا عارف ان الوقت خلص اللي بيحيرنا ان احنا بنعرض نفسنا لحاجات ملهاش لازمة ونسمي اللي ما بيتعرضش ليها انه ده انسان يعني ده, ده اقول عليه مرة شيخ ومرة اقول عليه ده ايه ده مش عارف اصله يعني راجل ما مالوش في الكلام ده درويش مالوش في الكلام ده ومش عارف ايه لا علم كذا انا شاغل نفسي بالدنيا اكبر همي هي الدنيا وبعدين لما اجي اصلي اقول مش حاسس ومش شايف وشو ما هو ما ده شيء طبيعي انت عايز تبقى خاشع ازاي وانت شغلك الدنيا الى من اخمص قدمك الى اعلى راسك ما انت لازم وانت بتصلي هتبقى ساهي ولاش اما تيجي بقى العقيدة دي تعلمني في القرآن ان ايه انني لو جريت جري الوحوش وكانت امي تقول لي كده اجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش لو عرفت دي يقينا مع علمي بانني باخد بالاسباب بس السبب وحده مش هو الموصل انا متوكل على الله ومعتمد على الله بيحصل لي الراحه ما بشوفش اللي في ايدك بكرهه يعني انا اجي اشوف اللي في ايدك يحصل لي ارتكاريه اشمعنى هو وخد بالك انا بعترض على مين على الله مش فاهم ان انا بعترض على الله انا كل اللي انا فاهمه ان انت ما تستاهلش وان انا استاهل اكتر منك واللي عمل الكلام ده ينبغي يراجع نفسه ما بقولش الكلام ده لربي بس هو لازمه كده عشان كده يقول لك اصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتله هو هياكل نفسه هيقطع في نفسه هو ربنا عملها له عقوبة خد بالك برضه اعترض على الله فربنا قال له بس انا هعاقبك بدي في الدنيا يقعد ياكل في نفسه اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله لو النار ما بتديهاش مادة تدناها شغالة هتخلص على نفسها وتخلص هو كده فتجد الإنسان يروح في النهاية ايه يقعد ياكل في نفسه ويقعد يعترض على ربه ويدي الحلق للي بلا ودان ويدي الفل للي بلا اسنان كلام يعترض وفي الاخر يقول لك انا مش عارف ما بحسش بالخشوع ليه خشوع ايه يا عم الحاج خشوع ايه يا عم الشيخ وانت فينك وفين الخشوع اساسا ده انت ناقم على الله اذا لم ترى اذا لم يتغمدك الا برحمه في هذا الباب وينقي اعتقادك هتبقى في مصيبه هتبقى في هتبقى ماشي في سكه اخرها مش كويس عشان كده يجي بقى ال ال ال ال ال العقلاء يقول لك هي دي الدنيا يا اما يجعلها صورة من صور الدنيا زي العقاد لما يقول لك صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر مش دي حقيقة الشيخ نفسه يرجع شباب والعيل الصغير نفسه مكبر المكبر مكبر صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتري يشتهي عملا العطلان نفسه يشتغل يقول لك إن شاء الله اشتغل ب 100 جنيه بس اشتغل وذو عمل به ضجرة صاحب العمل قرفان وطلعنا عينه ابن عبد البر يقول من ذا الذي قد نال راحة فكره في عمره من عسره أو يسره يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره يلقى الغني لحفظه من الهموم يعني ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره فيظل هذا ساخطا في قله ويظل هذا تاعبا في كثره والجن مثل الإنس يجري فيهم حكم القضاء بحلوه وبمره وفي آخرها يختم إيه كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره عليك بالصبر والرضا اللي هي مردودها العقيدة دي عشان كده مهم جدا وانا بدرس عقيدة احولها من دراسة علمية الى ايه الى واقع عملي يرسخ البر لن يقوم إلا على قاعدة عقدية ليس ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ثم قال وآتى المال على حب إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن صفة أخرى أعتقد هينتقل إلى صفة الاستواء أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى